حبيبي يا حبيبي في الأمان
معاني بأحلى كلمة كل لسان كان يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي
عدينا شو عدينا على بر الهوى رسينا عدينا شو عدينا على بر الهوى رسينا ده انا عمري معاك وهوايا هواك عدينا شو عدينا ده انا عمري معاك وهوايا هواك عدينا شو عدينا عدينا شو عدينا على بر الهوى رسينا عدينا شو عدينا على بر الهوى رسينا ده انا عمري معاك وهوايا هواك عدينا شو عدينا ده انا عمري معاك معاك معاك معاك وهوايا هواك عدينا شو عدينا زوقنا في خطوينا خطوينا زوقنا في خطوينا خطوينا ويا نجوم السما ضمينا وخدينا بعيد وحدينا نجوم السما ضمينا وخدينا بعيد وحدينا وخلينا كده على طول ماشينا رمانا الهوا ونعسنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي يا يابا يابا يا ده حبيبي يابا يابا يا ضياء
طوحنا طوحنا طوحنا يا هوى يا هوى يا هوى طوحنا وأمانة بين يا هوى يا هوى يا هوى تجرحنا طوحنا روحنا روحنا يا هوا يا هوا يا هوا روحنا وأمان ميل يا هوا يا هوا يا هوا تجرحنا روحنا روحنا روحنا يا هوا يا هوا يا هوا روحنا وأمانة بعيون يا هوا يا هوا يا هوا تجرحنا وتقربنا ما تبعدنا وتفرحنا بحبايبنا وخدنا الشوق خدنا الشوق خدنا الشوق ريحنا خلينا كده على طول ماشيين مرمانا الهوى ونعيشها كل شبك يخلصنا كل شبك يخلصنا كل شبكنا يخلصنا ده حبيبنا يا بياضة اه ده حبيبنا اه يا بياضة اه يا بياضة شغل البال شبكنا يخلصنا روح انا روح روحت انا روح روح انا روح روحت انا روح روحت مش عارف مالي مش عارف مالي معرفش ايه اللي جرالي ايه اللي جرالي روحت مش عارف مالي مش عارف مالي معرفش ايه اللي جرالي ايه اللي جرالي فرحان عايز مهموم عايز أبكي فرحان عايز مهموم عايز أبكي فرحان عايز أضحك مهموم عايز أبكي لا دموعي طريها لا دموعي طريها طريها ولا لاقي حتى أشكيها روح أنا روح روحت أنا روح روح أنا روح روحت أنا روح روحت مش عارف مالي مش عارف مالي معرفش ايه اللي جرالي ايه اللي جرالي روحت والله مش عارف مالي مش عارف مالي معرفش ايه اللي جرالي ايه اللي جرالي فرحان عايز اضحك مهموم عايز ابكي فرحان عايز اضحك مهموم عايز ابكي فرحان عايز اضحك مهموم عايز أبكي مدموعي طايلها طايلها مدموعي طايلها ولا لاقي حد أشكي حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها آه حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها حبيتها أيوة أنا أنا أنا حبيتها حبيتها حبيتها أيوة أنا أنا أنا حبيتها مش قادر مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها حبيتها أيوة أنا أنا أنا حبيتها مش قادر مش قادر أنسى ضحكتها مش يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيتها مش يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيتها كان فين اليوم ده غايب عني كان فين تسلم لي تسلم ضحكتها حبيتها آه حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها حبيتها أيوة أنا أنا أنا حبيتها مش قادر مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها حبيتها أيوة أنا أنا أنا حبيتها مش قادر مش قادر أنسى ضحكتها مش يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيتها مش يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيتها كان فين اليوم ده غايب عني كان فين تسلم لي تسلم ضحكتها حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها آه حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها حبيتها أيوة أنا أنا أنا حبيتها مش قادر مش قادر انسى ضحكتها حبتها حبتها ايوه انا انا انا حبتها مش قادر مش قادر انسى ضحكتها مش يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيتها مش يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيتها كان فين اليوم ده غايب عني كان فين تسلمني وتسلم ضحكتها انت شايف الحب كله عيون وهم لكن انا شايف احلى كلام عشاق يا حبيبي جواك كلام الشباب انت شايف الحب كله عيون وهم لكن انا شايف احلى كلام عشاق يا حبيبي جواك كلام الشباب انت انت انت انت انت وانت قلبي كل معاك بتسمعنا وتروح بعيد ويا التنهيد وانا بشوف دعاء دعاء لهم واتنين سوا اتنين سوا سيدي لنسيتني انت شايف الحب كله عيون وهم لكن انا شايف احلى كلام عشاق يا حبيبي هو كلام الشباب انت شايف الحب كله عيون وهم لكن انا شايف احلى كلام عشاق يا حبيبي هو كلام الشباب انت انت انت انت انت انت قلبي كل معاك جيت معنا بتروح جاي ويا التنهيد وانا بشوف لقاك وانا هو اتنين سوا اتنين سوا جايين بمنطقي اللي ده خيال يمشي ونبعد نبعد نبعد ده انا غدار العدي خايف من ايه دي اجمل ايه الحب الحب ده لينا اللي ده خيال يمشي ونبعد نبعد نبعد ده انا غدار العدي خايف من ايه في اجمل ايه من قلبي قلبي بتقولي شوفي انا ويا شوفي القمر بتقولي شوفي القمر ويا شوفي القمر بتقولي شوفي القمر ويا شوفي القمر اللي كل العاشقين الليالي الليالي الليالي بتقولي شوفي القمر ويا رسول الله بتقول لي شوف شوف القمر ويا شوف القمر اللي كل العاشقين في الليالي الليالي الليالي الليالي دي بتقول لي شوف القمر ويا يشوف القمر بتقول لي شوف شوف القمر ويا شوف القمر اللي كل العاشقين في الليالي الليالي الليالي الليالي دي حلو القمر حلو حلو القمر حلو حلو القمر حلو حلو القمر حلو حلو القمر دفعنا أحلام القمر لو نخلي عمرنا اللي دول انت شايف الحب كله عيون وهل لكن انا شايف احلى كلام عشان يا حبيبي جوه كلام الشمال انت شايف الحب كله عيون وهم لكن انا شايف احلى كلام عشاق يا حبيبي جوا كلام الشمال انت انت انت انت انت انت قلبي كل العالم على بتروح جاي ويا السلام
سواح وانا ماشي ليالي سواح وانا ضارب حالي سواح الفرقة يا غالي سواح ايه اللي جرالي سواح وانا ماشي ليالي سواح ولا ضارب حالي سواح الفرقة يا غالي سواح ايه اللي جرالي سواح وانا ماشي ليالي سواح ولا ضارب حالي سواح الفرقة جالي سواح ايه اللي جرالي سواح وانا ماشي ليالي سواح وانا دارب حالي سواح الفرقة جالي سواح ايه اللي جرالي وسنين وسنين وانا دايب شوق وحنين عايز اعرف بس طريقه منين وسنين وانا دايب شوق وحنين عايز اعرف بس طريقه منين ونلاقيكم حبيبي سلموا لي عليه نلاقيكم حبيبي سلموا لي عليه نلاقيكم حبيبي سلموا لي عليه طمنوني الاسمراني عامله ايه الغربه فيه نلاقيكم حبيبي سلموا لي عليه نلاقيكم حبيبي عيوني آه يا عيوني إيه جرالك فين أنت وبتعمل إيه يا ظنوني آه يا ظنوني ما تسيبوني مش ناقص أنا حير عليه يا عيوني آه يا عيوني إيه جرالك فين أنت وبتعمل إيه يا ظنوني آه يا ظنوني ما تسيبوني مش ناقص أنا حير عليه يا عيوني آه يا عيوني اهجرالك فين انت وبتعمل ايه يا ظنوني آه يا ظنوني ما تسيبوني مش ناقص أنا حير عليه لا أنا عارف أرتاح وأنا تايه سواح لا انا عارف ارتاح وانا تايه سواح لا انا عارف ارتاح وانا تايه سواح لا انا عارف ارتاح وانا تايه سواح وسنين وسنين وانا دايب شوق وحنين عايز اعرف بس طريقه منين وسنين وانا دايب شوق وحنين عايز اعرف بس طريقه منين ونلاقي حبيب سلموني عليه ونلاقي حبيب سلموني عليه ونلاقي حبيب سلموني عليه طمنوني مسمراني عاملة ايه الغربة فيه إلهكم حبيبي سلموني عليه إلهكم حبيبي سلموني عليه طمنوني مسمراني عاملة ايه الغربة فيه طمنوني مسمراني عاملة ايه الغربة فيه طمنوني الأسمراني عاملة إيه الغربة فيه يا قمر يا نسيني رسيني عاللي جاي نور لي وريني سكة الحبايب يا قمر يا نسيني رسيني عاللي جاي نور لي وريني سكة الحبايب يا قمر يا نسيني رسيني عالليالي نور لي وريني سكة الحبايب وصيتك وصية يا شاهد عليا وصيتك وصية يا شاهد عليا تحكي له علي بيا واللي قسيته في لياليا احكي له علي بيا واللي قسيته في لياليا وسنين وسنين وانا دايب شوق وحنين عايز اعرف بس طريقه منين وسنين وانا دايب شوق وحنين عايز اعرف بس طريقه منين ولكن حبيبي سلموني عليك إياكم حبيبي سلموني عليك إياكم حبيبي سلموني عليك طمنوني الأسمراني عم تلاقيه الغربة فيه طمنوا بالأسمار عمله الغربة فيه طمنوني بسمراني عاملة ايه الغربة فيه
وابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار ابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار وآه يا قومي آه يا قومي آه يا قومي من آخر المشوار آه يا قومي ابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار آه ابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار آه يا قومي آه يا قومي آه يا قومي من آخر المشوار آه يا قومي جنة ولا نار آه يا عيني رايح وأنا محتار آه يا قومي جنة ولا نار آه يا عيني رايح وأنا محتار آه يا قومي وابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار آه ابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار آه يا قومي آه يا قومي آه يا قومي من آخر المشوار آه يا قومي جنة ولا نار آه يا عيني رايح وأنا محتار يا قومي جنة ولا نار آه يا عيني رايح وأنا محتار آه يا قومي وابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار آه ابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار آه يا قومي آه يا قومي آه يا قومي من آخر المشوار آه يا قومي وابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار آه ابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار آه يا قومي آه يا قومي آه يا قومي من آخر المشوار آه يا قومي جنة ولا نار آه يا عيني رايح وأنا محتار يا قومي جنة ولا نار آه يا عيني رايح وأنا محتار آه يا قومي وابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار آه، وابتدى ابتدى ابتدى جنة ولا نار آه يا عيني رايح وانا محتار يا اخوي جنة ولا نار آه يا عيني رايح وانا محتار آه يا اخوي واتقابلنا والحياة قدام عينينا حلوة واتقابلنا والكلام فوق الشفايف غنوة اتقابلنا والحياة قدام عينينا حلوة واتقابلنا والكلام فوق الشفايف غنوة كل حاجة فكرت فيها في لحظة واحدة ردت عليها بنظرة حلوة من عينيها كل حاجة فكرت فيها في لحظة واحدة ردت عليها بنظرة حلوة من عينيها الأمان في عينيها حسيت اني عديت للامان في عينيها الامان في عينيها حسيت اني عديت للامان في عينيها والحنان خد مني وادفى ياللي محروم من الحنان الحنان خد مني وادفى ياللي محروم من الحنان الامان فعليها حسيت اني عديت للامان فعليها الأمان عنيها حسيت إني عديت للأمان عنيها والحنان خد مني وادفى ياللي محروم من الحنان الحنان
موال موال موال موال عاشق بقيت موال عاشق بقيت موال وجبت جبت الهوال موال عاشق بقيت موال عاشق بقيت موال وجبت جبت الهوال للناس وللعاشقين موال أنا موال وقصتي بتنقال آه، موال عاشق بقيت موال عاشق بقيت موال ورزقك بتنقال موال عاشق انا موال عاشق بقيت موال ورزقك بتنقال للناس وللعاشقين موال عاشق انا موال عاشق بقيت موال ورزقك بتنقال للناس وللعاشقين موال موال أنا موال وقصتي بتنقال موال موال موال عاشق موال عاشق موال موال عاشق موال عاشق موال للناس والعاشقين قالوا في الموال قالوا في الموال قالوا في الموال قالوا في الموال على الصبر ونال من تعب الصبر سنين على الصبر ونال من بعد الصبر سنين وقالوا في الموال قالوا في الموال قالوا في الموال قالوا في الموال على صبرنا من بعد الصبر سنين على صبرنا من بعد الصبر سنين وانا اللي قلبي خلاص ارتاح انا انا وبقيت في الدنيا من الغدراء انا انا انا اللي قلبي خلاص ارتاح انا انا وبقيت في الدنيا من الغدراء انا أنا ومشيت يعني مشوار طويل ولا قلت مرة مستحيل ومشيت يعني مشوار طويل ولا قلت مرة مستحيل ومشيت يا ليل مشوار طويل ولا قلت مرة مستحيل ومشيت عالشوق ما رجعني ومشيت عالشوق ما رجعني لحد الحب ما طواني مشيت ومشيت عالشوق ما رجعني لحد الحب ما طواني مشيت ومشيت عالشوق مشيت عالشوق برجعني لحد الحب ما طواني مشيت ومشيت عالشوق ما رجعني لحد الحب ما طواني ومشيت عالشوق ما رجعني لحد الحب ما طواني ومشيت عالشوق ما رجعني لحد الحب ما طواني وبقيت انا وحلوه عمري ما هيبقى الهنا او بقيت انا وحلوه عندك واللي جرالي من ليالي من بعدك واللي جرالي نهار السوق دوار السوق طعم الكرمال في الليالي من بعدك واللي جرالي من بعدك واللي جرالي ظهر السوق دوقني السوق طعم الحرمان في الليالي يا مايل يا مبعد يا كلام عذاب وألم ظهر المبنى قضيت الليل مع قمر الليل ونجوم الليل نحكي في كلام يا مايل يا مبعد يا سلام عذاب وألم شهر المبنى قضيت الليل مع قمر الليل ونجوم الليل نحكي في كلام الليالي الليالي من بعدك واللي جرالي الليالي الليالي من بعدك واللي جرالي سهر الشوق دوقني الشوق طعم الحرمان في الليالي يا ميام بعد يا سلام بعدك وألم سهر البدن قضيت الليل مع قمر الليل ونجوم الليل نحكي في كلام يا ميام بعد يا سلام بعدك وألم سهر البدن قضيت الليل مع قمر الليل ونجوم الليل نحكي في كلام يا من قلت عنك اغلب شكوى منك وحياتي الغالب عندك يا ما قلت عنك اغلب شكوى منك وحياتي الغالي عندك ابقى افتكرني حاول حاول تفتكرني حاول حاول تفتكرني ابقى افتكرني حاول حاول تفتكرني حاول حاول تفتكرني لو مريت في طريق مشيت مرة كبيرة وعديت بمكان كان لينا ذكرى جميلة ومريت في طريق مشينا مرة بيئة وعديت مكان كان لينا ذكرى فيه